سعداء
مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف منا إليكم أحباءنا ما أجمل الدنيا وأنتم بها وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم كل العام أنتم بخير والله أسأل سبحانه وتعالى يجمعنا بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه في الحلقة الثالثة من برنامج القرآن غيرني يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفا اللي- الليلة على فضيلة شيخنا الدكتور حازم شومان فأهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا حياكم الله شيخنا الكريم الله يحفظك إن شاء الله أكرمك سلسلة الله.
مباركة يا آه، رب.
عشنا فيها مع كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وبإذن الله عز وجل عملا بمحكم آياته الكريمة يا رب ان شاء الله شيخنا استوقفتنا في الحلقة الماضية آه، الآية وإذا العشار عطلت واذا العشار عطلت احنا عايزين المشاهدين كانوا يفتحوا معنا المصحف على سورة التكوير وعلى هذه الآية حتى نكمل بعدها الآيات تفسيرا إن شاء الله سورة التكوير صاد 586 جميل خلاص.
يعني يفتحوا سورة التكوير في الجزء الثلاثين ان شاء الله بإذن الله واحنا بنتكلم عن شيبتني هود واخواتها مهم.
اما النبي عليه الصلاة والسلام يشيب شعر او شعرات من لحيته بسبب ايات من القرآن خلى قلبك يشيب خلى قلبك يرتجف ايه من الايات اللي غير جواك لدرجة ان التغيير يبان على جسدك يعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله اصفر عليه وسلم.
البيوت عليه الصلاة والسلام اصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القرآن يعني إيه أصفر اصفر من الصفر يقول لك ده صفر على الشمال أها صفر على الشمال اصفر بيوت يعني صفر على الشمال مم.
ليس له بيت ليس لاهله اي قيمه في التغيير في الواقع اه فعلى قدر ما سيغيرك القران على قدر ما سيكون لك اثر في تغيير الواقع لا حول ولا قوة فاذا اردت ان تغير الواقع فلا بد ان تتغير بالقران اولا نعم.
لابد ان تتغير بالقران على قدر ما تريد ان تغير الواقع وال- اصفر البيوت نعم ولعل هذه تكون وقفة لنا لنداوم على آه، حفظ كتاب الله عز وجل وتدارسه طبعاً.
حتى بعد رمضان ليس في رمضان فقط هو اللي يفهم الحديث ده نعم.
ها حديث ده يعني وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القران مم.
يعني واحد ما, ما فيش ايه في صدره ما فيش معاني قرانيه في صدره صفر على الشمال عشان كده ازاي اليهود محتلين فلسطين والامه مليار ونص صفر على الشمال خلوهم مليار صفر على الشمال القضية قضية علاقة الأمة بالقرآن إيه؟ يبقى على قد علاقتنا بالقرآن على قد قيمتنا في تغيير الواقع مم.
عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بقى يقول بقى العكس بقى يقول الماهر بالقران مع السفره مع مين أس- الذي ليس في جو- في شيء من القران مع السفره السفره هو من الصفر بالصاد انما الماهر بالقران مع السفره بالسين السفره الكرام البرره اللي هم الملائكه اعلى ملائكه في الوجود اللي هم حمله القران في السماء السفره من اسفار الشمس اللي هو زي النور كده زي الشمس بالنسبه للناس اللي بيرتبط بالقران بيبقى عامل زي الشمس المنوره للناس نعم.
ماشي ينور للناس حياتها يبقى اذا القران اسانسير بيرفعك من صفر على الشمال الى سفره كرام بره يا رب. ويدنا يا فشيبات رب.
هود واخواتها نعم.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت قلنا امبارح الظلام عم نعم.
وما عادش فيه معالم لا فوق ولا تحت واذا الجبال ايه سيرت.
سيرت زلازل مروعه آه، وانفجارات بركانيه واذا العشار عطلت يعني إيه اذا العشار عطلت هو يوم القيامه ده مراحل يعني يوم القيامه في حاجه اسمها بعث يعني ايه بعث يعني الناس طالعه من تحت التراب كله بيخبط في بعضه كل محدش عارف هو رايح فين ولا جاي منين الناس في فزع رهيب يموج بعضهم في بعض آه، يومئذ يصدر الناس اشتاتا شتات في بعد كده حاجه اسمها حشر يعني ايه حشر كل واحد يجي في مكانه بقى ها يجي المؤمنين هنا الكفار هنا الدعاء هنا الزناء كده بقى ها إيه، والحشر ده في ارض تانية غير البعث خالص كنا عايزين نقف عند الحشر والبعث وشدة الهول يومها ال- ال- البعث البعث اللي هو يعني البعث والحشر هنا في الايات في شيباتني هود واخواتها البعث اللي هو زي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت كده البعث الناس لسه طالعه من تحت التراب على هذه الارض اللي احنا خلقنا منها ونموت عليها الحشر على ارض تانية اسمها الساهره ليه اسمها الساهره لان الناس يسهرون خمسين الف عاما عليها بلا نوم مفيش واحد بعد عشرين الف سنه يقول لك اميل ساعتين بعد 30000 سنه يقول لك اريح لي ساعه مفيش سهر بلا يا نوم رب اللهم ف- احسن خاتمتنا يا رب اللهم امين نعم.
فالحشر على ارض تانية طب الناس بتنتقل من الارض دي للارض دي ازاي قال لك ثلاث انواع يحشر الناس ركبانا وعلى و و ور- ورجالا او على ارجلهم وعلى وجوههم مم.
يعني في ناس بتت... ب- بت... بت... بتحشر من البعث للحشر سحل على وشها مم.
والعياذ بالله ونحشرهم يومئذ اه على وجوههم ايه عميا وبكما وصما نعم.
يعني على وجوههم بي... بيتسحل على وشه والعياذ بالله وفي ناس بتحشر ركبانا لان مسافه مهوله ده لو قلت لك انتقل من قاره اسيا لقاره امريكا شوف هتمشي مسافه شكلها قد ايه على- يبقى اللي هيمشي على رجليه يوم القيامه هيمشي مسافات مهوله ففي ناس ركبانا تكريم واجلال وفي ناس أر- على ارجلهم ده العادي درجات و- ودرجات وفي سبحان ناس الملك.
على وجوههم نعم.
في ناس على وجوههم زي ما هنشوف دلوقتي يبقى اذا ده الايه ده احنا لسه في البعث دلوقتي احنا لسه في اول دقائق من يوم القيامه مم.
احنا لسه وربنا قال واذا العشار عطلت واذا كلامي شيب يعني ايه واذا العشار عطلت العشار ديت الناقه ال- الحامل مم.
يعني ايه الناقه العشار ديت يعني ايه انت عارف مثلا زي ايه زي قال لك حتى كمان السحب المليئه بالمطر نعم إيه، يعني الناس مستنيه الدنيا الناس مستنيه الدنيا لما بيجي يوم القيامه الناس ما حدش بيفكر في الدنيا ما حدش بيفكر في اي حاجه ما حدش بيفكر في اي شيء فالعشار عطلت ده معناه ان لسه في اول مشاهد من يوم القيامه لسه البث المباشر جه من يوم القيامه والناس رمت الدنيا امال لما يوم القيامه بقى يتوغل اكتر الناس هتعمل ايه مع الدنيا يا الله.
ماذا سيفعل الناس مع يا الدنيا الله.
عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انشق انفطرت واذا السماء انشقت اللي هم الثلاث صور دول مم.
من سره هو في واحد يتبسط انه يسمع عن يوم القيامه يقول لك يا عم غمسونا يا عم انتوا ما عندكوش غير الكلام اللي يسم البدن الكلام ده سمعناه باذاننا على قنوات ما عندكوش غير الكلام عن النار والكلام عن الاخره الرسول بيقول من سره هو المؤمن بيسعد انه يسمع عن القيامه وفي الحقيقة حضرتك أرشدتني قبل التسجيل على آه، ان احنا نصلي في قيام الليل ب- بهود واخواتها يعني في التكوير والانفطار والانشقاق اه إن ايه المانع ان يبقى حتى نعيش التهجد- معاها يعني.
التهجد بالتكوير والانفطار والانشقاق ايه المانع ان احنا نعيش معاها فمن سره الانسان يعني الانسان المؤمن نفسه يسمع ايه كلام عن الاخره نعم.
عشان يقرب من ربنا اكتر من سره ان ينظر ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فال- البعض صلى لعل الله عليه والآن يا شيخنا كريم يقول لك لماذا تكثرون من الترهيب أكثر من الترغيب لا والكلام ده مش واقعي نحن لا نكثر من الترهيب اكثر من الترغيب ولا حاجه بالعكس يعني يعني الواحد حاسس ان هو بيتكلم مش عارف في دايما الترغيب بيتكلموا في أكتر.
الإعلام ان المشايخ بيتكلموا عن النار وعذاب القبر والثعبان و- و- و- و- وعذاب قد يوم يكون القيامة البعض كده نعم.
وانا وانا ب- يعني بسجل في سلسله شبابيك الجزء الثاني مم.
يعني قعدت سبع حلقات عن الجنه ومش عارف اقفل فيها إن شاء الله في ال- في درس الجماعه الشرعيه يعني نعم.
لسه من اسابيع اربع دروس عن القبر منهم درسين عن نعيم القبر نعم.
ودرس عن زياره القبور وامتى ودرس عن عذاب القبر يعني اتكلمت عن نعيم القبر ضعف ما اتكلمت عن عذاب القبر ليه لان الكلام كبير جدا نعم.
بس القضيه ان نتدبر في النصوص صحيح نتدبر تمام.
في هذه النصوص نعود إلى الآية نعود الى الايه واذا العشار اطلت يعني كلينتون بيل كلينتون لما مسك الحكم في امريكا فعملوا حوار مع والدته يوميها فبيقولوا لها نفسك في ايه قالت لهم نفسي اموت قالوا لها يعني ابنك ماسك امريكا وبتقول نفسي اموت قالت لهم لان ما عادش في حاجه انا ممكن اوصل لها في الحياه بعد كده آه، مسك أعظم دولة بعد ما ابني بقى رئيس اعظم دوله بعد ما ابني بقى بيحكم العالم شوف ابنها ثلاث سنين ولا صحيح ست هيبقى سنين نفسها في أكثر من كده ابنها ست سنين آه.
وسابقه م- الكرسي وما عادش وبقى واحد زيه زي اي حد مم.
الناس معتقده ان الدنيا لها قيمه نعم.
عشان كده ربنا يقول لا يسأم الانسان من دعاء الخير يعني ايه دعاء الخير عباده الخير نعم.
عباده المال مم.
عباده الدنيا الناس في ناس مستعده تصلي وتصوم لل- للدنيا نعم.
فانت ف- سبحان الله العظيم دول بقى يوم القيامه آه، لما يجوا بقى ويكتشفوا هذه الحقيقه النبي عليه الصلاه والسلام يقول إيه إيه إيه إيه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تقيء الارض فلذات اكبادها مم.
مثل الاسطواني من الذهب يعني يوم القيامه ساعه البعث دوت آه، والناس بقى لسه هتنتقل من البعث للحشر هتنتقل من الارض اللي احنا عليها ديت للساهره لارض الحشر لارض الحساب ارض الحشر وهما جايين ينتقلوا يقوم ربنا يامر الارض تقوم مطلعه كل الذهب اللي فيها يا الله.
والدولارات واليوروهات والاسترليني وال... والياقوت والزبرجه تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطواني من الذهب فياتي السارق واحد سارق بقى طالع مبعوث اه وشاف اهوال القيامه ورايح للحشر ورايح يحاسب فطبعا م- مفزوع فيقوم يبص يشوف الذهب اللي سرق عشانه فينظر الى المال ويقول في هذا سرقت وياتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت وياتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يتركوه ويذهبوا اخر مشهد الناس هتشوف فيه الكرة الارضية هتشوفها والذهب بتاعها كله طالع ده اخر مشهد سيروا الكرة الارضية ولن يروها بعد هذا المشهد مرة اخرى ده اخر مشهد في نهاية الكرة الارضية ربنا قبل ما بيسيبوا الارض اللي فتنوا في معصية الله عليها ربنا بيوريهم ال ال الفتنة اللي اتفتنوا بيها بس ال- كانوا بيشوفوها ومش شايفين الاخرة النهاردة بيشوفوها ومش شايفين ايه الاخرة عشان كده شوف واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت انت متخيل يعني انسان طالع من تحت التراب ويلاقي اسود حواليه وفهود حواليه يعني هو الناس مش متخيله يعني ايه بعث البعث ده يعني الوقت فيه 7 مليار بني ادم على وجه الكره الارضيه اه طب الوقت كل 50 سنه بيجي 7 مليار تانيين طب الوقت يوم القيامه امتى محدش عارف يعني من ايام ادم لايام يوم القيامه ممكن 300 400 مليار بني ادم ف 300 400 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب وفي 300 400 مليار جن زيهم وكلنا ناخذ الحساب والكل يقف ل... والكل الاول يموج بعضهم في بعض وهكذا بين الحساب وبعد كده 300 400 مليار جن زيهم وبعد كده كل الوحوش والدواب زيهم فالموقف مهيب واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت البحار ديت نسبة المية في الكرة الارضية زي نسبة المية في جسم الانسان واحد في ال... وثمانين في المية واحد وثمانين في المية نعم.
واحد وثمانين في المية من الارض بيتحول الى بنزين والع واحد وثمانين في المية الناس هتروح فين ما هو الناس بتقولك اهرب اهرب فين اهرب للبحار البحار سجرت طب اهرب للجبال والكهوف والمغارات الجبال سيرت طب اهرب فين يعني الى اين اذهب واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وكلمة النفوس هنا لان النفس دي محل الرغبة نعم.
فدايما تلاقي ايه ال- الفاسدين يصاحبوا بعض اللي بيحبوا ربنا يصاحبوا بعض اللي عندهم علو همة في المذاكرة مثلا في الدراسة يصاحبوا بعض ليه لان كل ناس نفوسها بت... إيه بتولف مع بعضها نعم.
يعني ايه بتولف مع بعضها واذا النفوس زوجت قلو- اللي هو الحشر بقى بدأ مم.
اللي هو بقى المؤمنين هنا الدعاء هنا القوامين هنا الصوامين هنا الزناه هنا المتبرجات هنا المحجبات هنا ال- عبدة الشمس والقمر هنا عبدة الصليب هنا اليهود هنا يبقى اذا النفوس زوجت طيب بعد ما النفوس تزوج يبدأ بقى من المليارات دي يتنادى واحد واحد نعم اول ناس هتنادى مين واذا الموءودة سؤالت بأي ذنب قتلت الموءودة اللي هي أول- إيه يا شيخنا؟
الموءودة اللي هي الطفلة اللي, اللي ابوها وأدها مم.
يعني يعني زمان طبعا المرأة قبل الاسلام كان يعني لا يوجد آه، بشر احدهم بالانثى ضل وجهه ظل مسودا وجهه وهو كظيم.
مسودا وهو نعم.
كظيم مم.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به مم.
ايمسكه على هون ام يدسه في التراب يا الله يعني والعياذ بالله ده ده كان تطور الناس عن المرأة وقتها واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يبقى ال- المرأة يبقى ال- ال- الموءودة الطفلة اللي عندها 3 4 ساعات دي اول من تعرض على الله واول من تسأل امام الناس اذا كان دي بتسأل امال احنا هيحصل لنا ايه مم.
فتخيل بداية العرض على الله بيبقى الشكل بتاعه ايه لكن لكن- لكن الطفل يا شيخنا اللي هو غير بالغ بيسال لا هي بيحاسب.
مش بتسأل سؤال حساب امال ايه هي بقى بتسأل ل- ل- ل- لتوصيل رسالة إلى الناس مم.
يعني بداية العرض على الله بتبقى إيه الموؤودة قال لا إذا ما هو الوقت يبقى ما فيش حد هيتظلم النهاردة نعم يبقى ما فيش حد هيروح حقه النهاردة يبقى ما فيش آه، ظالم هيفلت النهاردة زي أول من تسعر بهم النار أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مين نعم.
آه ال- المجاهد المرائي والعالم المرائي والقارئ اللي صوته حلو اللي بيرتل الحلو بقى ويقف يصلي بالناس في في التراويح وهو قضيته ان الناس تقول عليه الله مش تقول على كلام ربنا ه- هل الله.
هل يكون المجاهد مرائي اه يكون المجاهد مراد يعني ذاهب الى القتال وسيقتل يكون اه مرائي اه عشان الانا عشان الناس تبص له هتفرق معايا يا شيخنا بعد ما هتفرق معاه اللي فرق مع ابليس لما قال انا خير من ده ابليس اتخسف في سبع سماوات عشان كلمه انا سلم انا بعبدك يا رب عشان لما تعمل خليفه في الارض تخليني انا تقول تجيب واحد غيري وتقول لي اسجد له كمان لا يا الله آه، هم اليهود كفروا بسيدنا محمد ليه آه، هم عارفين ان في نبي هيجي انما النبي يبقى من عندي من عندي انا نبي غيري من من من عند غيري حتى لو هو الحق لا نعم.
يعني يعني دي والعياذ بالله بقى دي حاجه يعني في النفوس حاجه رهيبه فشيبتني هود واخواتها يعني آه، آه، قضيه ال- قضيه القران غيرتني نعم قضيه ازاي نتغير بصوره التكوير مم.
ازاي نتغير بصوره الانفطار ازاي صوره الانشقاق تغير حياتنا ازاي يا جماعه نقرا القران زي ما اصحاب النبي عليه- يوم ما سوره التكوير نزلت الصحابه ممكن قعدوا شهر يصلوا بيها مم.
يوم ما سوره الزلزله نزلت الصحابه يعني سوره التكوير دي السوره رقم سبعة تقريبا نعم.
او رقم ستة في ترتيب نزول القران كله طب تدينا واجب عمل ايه بعد الحلقه دي الواجب العملي القرآن غيرني ان احنا نبدأ يا جماعة بدل ما احنا بنفكر ان احنا نقعد بقى نقرأ خمس اجزاء مثلا في التهجد وثلاث اجزاء في التهجد تعالوا نخلي التهجد من اول رمضان كده تعالوا نخلي التهجد بسورة التكوير بس نعم.
عيش النهاردة مع سورة التكوير عيش النهاردة مع سورة التكوير إن شاء الله.
عيش النهاردة مع اذا العشر عطلت عطل الدنيا في قلبك قبل ما تشوفيها قدام عينك وما عدتيش تقدري تبصلها اذا الشمس كورت تخيلي لحظة الفزع ديت لحظة الظلمات انت هتعملي ايه انت هتروحي فين تخيلي اذا النجوم انكدرت لما النجوم تهجم على الارض هتروحي فين هتحصني في ايه نعم.
ايه اللي هيحميكي من المنظر ده اللي عملك الصالح برحمة الله سبحانه وتعالى فيعني نعيش مع الايات ديت ونصلي بيها ونتهجد بيها ونعرضها على قلوبنا لعل ربنا يغير قلوبنا بالقرآن باذن الله جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم آه، ووصلنا ايضا من احدى اخواتنا الفضليات حول القران غيرني تقول كنت أقوم ببعض المعاصي طاعة لزوجي مع أنها محر محرمة تجنبا لغضبه حتى قرأت ذات مرة الآية التي تقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فارتجف قلبي وارتعدت فرائصي وبكيت خوفا وعاهدت الله ألا أعصيه حتى ولو غضب زوجي مشاهدينا الكرام يسعدني في نهاية هذا اللقاء أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان جزاكم الله خيرا ونلتقي في الحلقة الرابعة غدا إن شاء الله, إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام من هنا ألقاكم بإذن الله عز وجل غدا في الحلقة الرابعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هنتكلم النهاردة عن آية غيرت واحد من رؤوس الكفر في العالم راعي الكنيسة البروتستانتية في مصر اكبر قط بروتستانتي في مصر كلها كان اسمه ابراهيم خليل فيليبس اسلم انا عندي له كذا كتاب يعني انا عندي له كذا كتاب بعد ما اسلم وبقى اسمه ابراهيم خليل احمد بعض الناس الذين يخرجون علينا عبر وسائل الاعلام ويقولوا ان احنا في 2015 ولسه بيتكلمونا عن عالم وهمي اسمه عالم الجن هو انا دلوقتي لو انا جبت الريموت وفتحت التكييف ده مثلا ها خبطت على زرار انت شفت حاجة طلعت فتحته لا.
هو يقينا في حاجة انما انت عينك لا تستطيع ان تراها في جن مسلم وجن كافر في جن مسلم وجن كافر وجن اشعري وجن معتزلي وجن علماني وجن ده ليبرالي عالم زينا وجن بالظبط سلفي وجن اخوان جن سلفي.
الجن هم نفس البشر نسخة
إننا ظمآن لعيش السعداء